حللني بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هناخد تأملات في الكنيسة بعنوان الكنيسة ملكوت الله نقرأ لوقا تسعة من عدد ستة وعشرين لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين حقا أقول لكم أن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله أسهل تعريف لكلمة كنيسة إن الكنيسة ملكوت الله إنما كلمة الملكوت دايما ليها معنى مستقبلي يعني كلنا مستنيين الملكوت فجئنا المسيح له المجد ان في ناس ممكن تدوق الملكوت بكلمة في ناس قبل ما تموت هتشوف الملكوت معنى كده هيشوفوهم على الارض ولما بدأت الخدمة بتاعت ربنا يسوع كان العنوان بتاعها قد أقبل عليكم ملكوت الله يبقى الملكوت جه الدنيا ولما سألوه امتى الملكوت قال لهم لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ها ملكوت الله فربنا يسوع له المجد ما لغاش معنى ان الملكوت آتي ان في سماء في أبدية في كنيسة منتصرة مستنيانا لكن كمان قال لنا ان الملكوت يبتدي من هنا فالكنيسة هي ملكوت الله على الأرض اللي الطبيعي بتاعها تكمل وتدخل على السماء فتبقى هي ملكوت الله في السماء عشان كده تلاحظوا ان احنا في ابانا الذي كل يوم نصلي للكنيسة نقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض دي دعوة للكنيسة ان زي ما انت في السماء ملكوتك كامل خلي ملكوتك على الارض كمان كامل خلي الملكوت مش في السماء بس على الارض كمان فربنا يسوع في الحتة دي كان بيكلمهم عن التبعية والتلمذة كان بيقول لهم لازم اللي يمشي ورايا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني واللي يخلص نفسه يهلكها واللي يهلك نفسه يخلصها طب ايه وعدك يا رب للناس اللي هتمشي وراك اللي هيشيلوا الصليب قال وعدي بالملكوت اللي هيستحي بيا وبكلامي هستحي بيه قدام الملائكة وقدام الآب لما أجي في السماء طب يا رب أنت عمال تكلمنا عن الملكوت الآتي وعن سحابة هتيجي عليها وعن ملائكة قديسين احنا ما شفناش حاجة فهنا ربنا يسوع فاجئنا بقى بالحتة دي قال أقول لكم أو الحق الحق أقول لكم من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله يعني ايه قال من هنا من وسطيكم ناس مش هيستنوا الموت لما يدوقوا الملكوت مش هيستنوا بعد ما يخلعوا الجسد عشان يدوقوا السماء هدوقهم الملكوت من هنا وده اللي بنعمة ربنا عاوزين نفكر فيه ان الكنيسة هي مذاق الملكوت الآن عاوز تدوق السماء ادخل الكنيسة بس نشوف الكنيسة المفروض يبقى فيها ايه او جوها ايه لانك انت من القيام ها هنا انت لسه ما متش احنا عندنا ايمان بعد ما نموت ونخلع الجسد هنشوف الامجاد السماوية طب ينفع نشوف حاجة دلوقتي ينفع ينفع ندوق ينفع وربنا يسوع هيعمل حدث التجلي ده كبروفا للملكوت كاستعلان للملكوت عشان ما يبقاش ملكوت السماوات كلام نظري غريب عجيب بعيد عن عن التخيل لا هيدوق لناس مننا الملكوت الكلام ده جه في في الأربع أناجيل بالذات في متى ومرقس في الثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا كلهم قبل ما يقولوا إنه خد التلاميذ وطلع الجبل عشان يتجلى ذكروا الآية الغريبة دي اللي هي قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله وواحد منهم قالها حتى يروا ملكوت الله وقد أتى بقوة يعني في ناس هتشوف الملكوت جه الملكوت جه احنا فاكرين احنا اللي رايحين له مش احنا اللي رايحين للملكوت قال لا ما ممكن الملكوت يجي اصل خلي بالكم الملكوت مرتبط بالملك هو ملكوت يعني ملك فالمملكة حيث يوجد الملك فبما ان الملك المسيح نزل من السماء للارض فالارض انضمت الى ملكوت الله انما لسه لم يكتمل ملكه عشان كده عندنا مزامير كتير اولها الرب قد ملك دي بنقولها بحماس في صلاة التسعة بالذات كإعلان أنه ملك على خشبة فأصبحت الأرض كمان ملكه وملكوت الله زحف من السماء على الأرض وابتلع الأرض برضو أنا يعني عاوز كل اللي يهمني دلوقتي نشوف الكنيسة إيه عناصر الكنيسة في ملكوت الله أو إيه عناصر ملكوت الله جوه الكنيسة أول خبر يهمنا في الكنيسة إن إحنا كلنا عايشين في الكنيسة على رجاء المجيء التاني أول آية قبلتنا إيه متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين أول علامة تربطنا كلنا ببعض إن إحنا كلنا كناس كنسيين أو كناس تبع الملكوت فينا صفة واحدة أو فينا صفة أساسية كلنا إن إحنا عايشين مستنيين المجيء التاني أي حد يفقد الحتة دي يبقى خرج بره الملكوت يبقى فقط حاجة مهمة أوي يبقى اتجرحت الكنيسة اللي جواه أو هو عضويته في الكنيسة اتشلت احنا كلنا عايشين على رجاء القيامة كل مرة كل قداس كل صلاة نقول بالحقيقة نؤمن نختم ايه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي بينما بصراحة أقول لكم احنا أغلبنا الفكرة دي مش شغلانة يعني عقيديا ايمانيا هي حاجه مهمه قوي احنا كلنا عايشين على رجاء القيامه بمعنى مش خايفين نموت او عارفين ان احنا هنموت بس كل اللي شغلنا ما بعد ما نموت هيصحونا على منظر جميل قوي على المسيح جاي في مجده على السحاب وبيشد كل حبايبه ياخدهم معاه الملكوت ده اللي احنا عايشين مستنينه وعندنا تحذيرات لا نفقده وعندنا تشجيعات عشان نتمسك بيه إنما ده أول شرط عشان كده تلاحظوا في كل قداس لازم نأكد على الحقيقة دي لأن من غيرها حاجة غلط تحصل الملكوت كده ما يبقاش صح احنا عايشين بروفة الملكوت إنما عينينا على الملكوت الآتي ملكوت أتى بمجيء المسيح لكننا ننتظر الملكوت الآتي بمجيئه الثاني لأنه أتى ولسه احنا في معركة بين الخير والشر بين الكنيسة والعالم إنما حين يأتي في مجد في مجيئه الثاني تنتهي المعركة لصالح الملكوت فتلاحظوا في القداس مثلا أبونا يفضل يحكي حكاية خلاص المسيح تجسد وتأنس وصلب ومات وقام وصعد وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات آه الذي ليس لملكه انقضاء او يعطي كل واحد حسب عمله كلنا ساعتها نقول ايه كرحمتك يا رب وليس كخطايانا اللي هي لسان حالنا في اللحظة دي يعني بلاش يا رب في اللحظة دي تبص علينا على قد خطايانا بص لنا زي ما عودتنا من منظور رحمتك لان احنا ما نستاهلش يبقى اول حاجة في الكنيسة ان الكنيسة هي المكان المشغول بحدث مستقبلي كنيسة شغلها الشاغل فكرة في المستقبل عقيدة في المستقبل ان المسيح جاي تلاحظوا بقى ان الكنيسة بعهدها عايشة الحكاية دي يعني ايه العهد القديم كله عايش مستني المسيح يجي بس يجي يفدينا من الخطية والعهد الجديد كله عايش مستني المسيح يجي تاني بس على السحاب مش على الارض العهد القديم مستني المسيح يموت بدلنا ويفدينا العهد الجديد يكمل جميله معانا ويحررنا من هذا الجسد ويدينا جسد ممجد عشان كده بولس الرسول يقول ايه كلمة غريبة قوي بس تدل على فكرة الكنيسة في فيليبي 3 يقول سيرتنا نحن في السماويات كلمة غريبة سيرتنا في السماء ما سيرتنا يعني لسه عايشين عايشين في السماء ازاي يعني هي دي فكرة الكنيسة اللي عايش جوه ربنا الغصن اللازق في الكرمة عايش كأنه جاي من السماء سيرتنا نحن في السماويات طب ما كده يبقى خلصت القصة يقول لا ما خلصتش التي منها ننتظر مخلصا يعني احنا عايشين كأننا في السماء جوه الكنيسة واحنا لسه على الأرض لكن عندنا انتظار للمخلص ربنا يسوع ما فيش غيره طب هيخلص من ايه تاني لا فاضل مه- حاجة مهمة ما احنا خدنا الخلاص من خطايانا بدم المسيح انما الجسم ده ربطنا بالتراب وبالارض هيعمل ايه المخلص الاتي ننتظر مخلصا سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده تاني قولها سيرتنا نحن في السماويات يبقى ده شخص كنسي عايش فكر الكنيسة صح عايش ملكوت الله وقد أتى ده سيرته في السماء إنما عايش انتظار منها ننتظر مخلصا هيعمل إيه تاني سيغير شكل جسد تواضعنا هيغير الجسم التعبان ده لأن ده ما بينفعش يدخل السماء لا يرث الفساد عدم فساد سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده دي معجزة تحصل لكل القديسين اللي داخلين السماء في لحظة المجيء الثاني كلنا يقول في لحظة في طرفة عين لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير هذا التغير المعجزي هيحصل في لحظة مجيء المسيح احنا عايشين مستنين اللحظة دي كل ما جسمك ينقح عليك بالمرض بالخطية بالتعب تقول ايه هانت في لحظة هتيجي هخلع البتاع الزبالة ده وايه والبس جسد ممجد كده يورث الأبدية ويتفرج على المسيح ويعيش مع الملائكة والقديسين إلى الأبد يبقى أول فكرة مر- مهمة في الكنيسة أن الكنيسة كل أعضائها عايشين على رجاء القيامة أو منتظرين السماء تاني حاجة يقول إيه من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله تعبير يذوقون الموت ده ما تقول يموت وخلاص لا اللي دخل الكنيسة من بابها ما بيموتش هتقولوا انت بتكذب علينا ما كل يوم في خرجات وصناديق طالعة وصناديق داخلة و- لا كل دول عندنا اسمهم مش ميتين دول اسمهم ايه داء الموت هي تفرق تفرق تفرق قبل ما المسيح يموت كان كله بيموت كله حتى الأنبياء وكل الناس الكويسين إنما بعد ما المسيح داء الموت أصل المسيح ما يتغلبش بالموت فعشان كده نقول له في صلاة الساعة التاسعة يا من ذاق الموت بالجسد لأنه ما يتغلبش بالموت أصبح الواحد فينا بيدوق الموت زي اللي بيدوق أكلة كده يعني لكن ما بنقولش حتى بصريح العبارة مات لأننا شايفينه مش مغلوب بالموت لأن اختلف المعنى كتير اللي دخل ليه بقول من الباب باب الكنيسة ايه المعمودية على باب الكنيسة مات قبل كده في المعمودية المسيحي فينا بيموت ويقوم فلما يدخل الكنيسة داخل قلبه جامد مش هيموت تاني ما هو مات أولاني خلاص فلما تيجي الموتة يدقها بس يدقها يعني ايه يدقها بس جسمه ينام انما روحه ما بتموتش ومش خايف من الموت لان الموت اتغلب فبيقول ربنا يسوع منكم من القيام ها هنا بتوع ربنا اللي ماشيين وراه اللي ماسكين فيه اللي هي الكنيسة الأغصان الحية لا يذوقون الموت حتى يروا الملكوت يعني ايه هيدوقوا الملكوت هنا قبل ما يدوقوا الموت حتى مش بيقول قبل ما يموتوا اذا ما لغاش ان هم هيدوقوا الموت هنموت بس يعني ايه عرفنا قيمتها عرفنا معناها ان مش موتة يعني زي بتاعه اللي, اللي بره لكن قبل ما ندوقها كمان هنكون اتفرجنا على السماء او شفنا عينة من السماء يبقى في معنيين كده في الكنيسة الكنيسة هي المكان اللي كل اللي فيه مستنيين المجيء التاني عايشين على رجاء والكنيسة هي المكان الذي يجمع الناس اللي ما بيموتوش هي بصراحة ده إيماننا كل اللي دخل من الباب يعني عدى على التوبة والإيمان والمعمودية في ثلاث سلالم في الأول وهيكمل على سلمتين بس توبة و- وإيمان فاللي عايش الحياة دي ما بيموتش إنما يوم ما بيموت بنقول له ده الموت لكن مش خايفين عليه ندخل بقى على الفرجة الجديدة بعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام معلمنا متى قال بعد هذا الكلام بستة أيام ودي ساعات يمسكوها علينا غلطة في العهد الجديد ويقولوا بس اختلفوا في أرقام فملكوش حجة بقى أظن ده برضه قلتها لكم بس نقولها تاني النهاردة يوم إيه؟ الجمعة النهاردة الجمعة مش كده؟ الجمعة الجاية ي- يبقى بعد كام يوم؟ لو عديت النهاردة وعديت الجمعة يبقى بنحو بنحو ثمانية أيام لو قلت لك بعد ست أيام من النهاردة هتبقى وصلت الجمعة برضه فاهمين بس ما عدتش النهاردة وما عدتش الجمعة تاني ولا مش عارفين في العربي آه. سبت حد اتنين تلات أربع خميس دول ست أيام لو أنا قلت لك بعد ست أيام من النهاردة هقصد الجمعة ولو قلت لك في اليوم الثامن من النهاردة هتطلع الجمعة برضه فاهمين ازاي فما اختلفناش انما خلي بالكم الحاجات دي اصلها ليها معاني بقى قديسين ما يعدوهاش ستة دايما رقم ناقص والناقص تبقى الدنيا دنيا ناقصة فمتى قال بعد ما تخلص الناقص نتفرج على الايه على الكامل وهنا لقى جاب اللي بعد الكامل الأرضي سبعة هو الكمال الأرضي الأسبوع في الدنيا سبعات أسابيع فإحنا بتوع التامن دايما رقم تمانية ورقم تلاتة عندنا يساوي الحد على طول حاجة غريبة أوي التالت التالت يبقى تالت يوم من الموتى يبقى القيامة على طول عشان كده بنصلي صلاة التالت أما اليوم الثامن فده ينسب للأسبوع الأسبوع اليهودي الأسبوع الكتابي من سبت لسبت يبقى اليوم الثامن إيه ليه ما يقولش الأول الأول يبقى هنعيد من الأول إنما اليوم الثامن يعني خلصنا عشت الدنيا كلها بسبعتها فاهمين إزاي فتمانية دايما إشارة إلى ما بعد هذه الحياة الأرضية واضحة ولا صعبة يعني يوم الحد بالنسبة لنا هو الثالث من جمعة الصلبوت وهو الثامن من الأسبوع وهو الأول في الحياة الجديدة صعبة تاني الحد هو الثالث دي واضحة قوي في جمعة ال- الجمعة الكبيرة وحد القيامة وهو الثامن لو شغالين على الأسابيع يبقى هو خلصنا السبت يبقى بعد السبت وهو الأول لو بنتكلم على أول الحياة الجديدة عشان كده سفر الأعمال يقول إيه وفي أول الأسبوع كانوا يجتمعون لكسر الخبز كان اجتماعهم الأساسي يوم الحد عشان التناول فبيقول بعد 8 أيام عشان كده ربنا يسوع حب يعدي 8 أيام أو 6 أيام ويدخل على 8 يوم عشان يغرس معنا عدوا الدنيا هفرجكوا على لقطة من السما هعيشكوا إحساس الحياة الأبدية هوريكوا الكنيسة أنا عاوزها تبقى شكلها إيه من دلوقتي فاهمين أنا عاوز أوصل لإيه يعني ربنا يسوع بيتكلم عن الملكوت طب الملكوت ينفع يبقى في الدنيا ينفع دلوقتي طب إيه بقى الملكوت نشوف أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب يبقى أول حاجة الملكوت في بشر الملكوت في بشر وبشر زي حالتنا تعبانين بعد شوية هينعسوا عادي بطرس بعدها بشوية هينكر يعني بشر بخطاياهم بضعفاتهم الكنيسة فيها بشر ضعيف محدش يفتكر ان الكنيسة كلها كاملين لا احنا ككنيسة مليانين ضعفات وبننام بننام يعني ضعف بشري يعني وإن كانوا يقولوا إيه اللي هيدوق جمال الكنيسة بطرس رجل الإيمان ويوحنا رجل الحب ويعقوب رجل الأعمال يعني إيه يعقوب أصله آه، يتعقب الشيء يعني دايما أكتف كده أكشن يعني واخد موقف دايما بيشتغل جامد بيجاهد يوحنا ده بقى الراجل اللي اتكلم كتير قوي عن المحبة وبطرس هو اللي اعترف بالإيمان وقال أنت المسيح ابن الله أو ساعات يقولوا ال- الإيمان والأع... الإيمان والرجاء والمحبة أيا كان إنما الثلاثي ده يمثل البشر اللي لسه عايشين يبقى أول عنصر في الكنيسة بشر عايشين زي حالتنا إحنا كنيسة بس إحنا مش لوحدنا الكنيسة خلي بالكوا بقى إحنا مش لوحدنا الكنيسة إحنا الجزء المنظور من الكنيسة الجزء النايم في الكنيسة الجزء الضعيف اللي في الكنيسة إنما صاحبنا مين يتقدمنا ربنا يسوع له المجد صعد إلى جبل ليصلي قلنا الجبل دايما إشارة للمسيح كمان الكنيسة مكانها دايما الحالة دي الكنيسة الحقيقية تصلي كل حين خلي بالكم المعنى ده الكنيسة ما ينفعش ما تصليش حالة الكنيسة هي حالة الصلاة وضع الكنيسة الطبيعي هو وضع الصلاة حياة المسيحي الحقيقية هو الصلاة نفس المسيحي اللي داخل خارج هو اسم ربنا والصلاة فهيحصل ايه مش ربنا يسوع هيطلع يقول لهم اتفرجوا عليا كده اتفرجوا عليا في السماء لا ده هو هياخدهم عشان يصلي وهم جوه الصلاة هيتحقق معنى الكنيسة أو هيتحقق معنى الملكوت وهم في حالة الصلاة بينما هم هيناموا منه في الصلاة فنشوف هيحصل ايه صعد إلى جبل ليصلي يبقى الكنيسة مكانها الطبيعي فوق الدنيا خلي بالكم برضو عشان حكاية صعد دي يبقى الكنيسة عايشة فوق الدنيا فوق الدنيا بمعنى ايه أفكار الناس بت... بت... الكنيسة غير أفكار الدنيا مبادئ الناس اللي في الكنيسة غير مبادئ الشارع بنطلع لفوق وفيما هو يصلي ربنا يسوع له المجد هو بيصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا هياخد المنظر اللي شافه يوحنا الرائي وشافه حفقيال وشافه أشعيا المسيح في مجده هياخد منظر المجد يبقى خلي بالكم هو هو هو اللي على الأرض هو ذاته اللي على العرش في السماء هو هو اللي على المسبح بين ايدينا جسد ودم هو هو اللي على العرش في السماء انما العيب في النظر اذا ملكوت الله مرتبط بالمسيح الملك هو هو هو في السماء ممجد وعظيم جدا احنا على الارض لسه مش واخدين بالنا من مجده لكن هو هو لباسه مبيضا لامعا واذا رجلان يتكلمان معه طلعت السماء بقول لكم مش احنا لوحدنا طلع في ناس تاني ايه اللي جابهم دول موسى وإيليا موسى 1500 سنة قبل المسيح إيليا 900 سنة قبل المسيح ايه اللخبطة دي بقى بطرس ويعقوب ويوحنا سنة 30 بعد الميلاد وده واحد 900 قبل الميلاد والتاني 1500 قبل الميلاد ايه اللي, إيه اللي بيحصل ده كأن الكنيسة فيها معنى جميل قوي الكنيسة لما تدخل في حالة الصلاة أو الكنيسة الحقيقية ما يربطهاش زمن ما يحدهاش زمن فيها لقاء يسموه لقاء خارج الزمن يعني ايه تقدر تقابل ماري في الكنيسة مع انه فاصل 1700 سنة تقدر تقابل حبيبك اللي راح من كام سنة جوه الكنيسة تقدر تشوف العذراء اللي بقالها 2000 سنة تقدر تقابل أبونا إبراهيم فات عليه 4000 سنة واخدين بالكم بس كل دول جوه الكنيسة هم دول الكنيسة فيبقى في حاجة حلوة قوي في الكنيسة إن الكنيسة عاملة زي سفينة الفضاء اللي بتطير وتطلع بره الغلاف اللي مش عارف إيه الجو ده والجاذبية الأرضية والحسابات الأرضية تطلع بره الحسابات لا السنين تفرق ولا الساعات تفرق ولا العمر يفرق ده أصل في وقفة غريبة أوي عمرهم ما كانوا يحلموا يشوفوا موسى وبعدين اللي يجيب موسى يجيب إيليا معاه طب يجيب هارون من نفس الزمن فتلاحظوا أنه الكنيسة فيها لقاء الأحباء عبر الأجيال ما فيهاش حدود للزمن وده اللي بنعمله في كل قداس لما نبتدي نعمل إيه لما المسيح يبقى على المذبح بعد التقديس لازم الكاهن يقول المجمع في ذكر المجمع يذكر كل الأبرار عبر الأجيال تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين كل دول حاضرين كل دول مجتمعين في الكنيسة كأننا على التجا في جبل التجلي بالظبط هي دي الكنيسة فيبقى الدخول في الكنيسة خروج خارج الزمن حاجة تاني يقول ايه إذا رجلان يتكلمان معه هل الكنيسة في حالة صمت والله يتكلم لا الكنيسة دايما في حالة حوار بين المسيح والبشر سبقوا وعايشين بمعنى ايه هيحصل حوار بين ربنا يسوع وموسى وإيليا وهيحصل حوار بين ربنا يسوع وبطرس دلوقتي إذا احنا في الكنيسة دايما في حالة حوار بيننا وبين السماويين على رأسهم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وده اللي بنحققه في القداس تلاقوا الكاهن يكلم الشعب شوية ويكلم ربنا شوية وبعدين الشعب يسلم على بعض شوية وبعدين نرجع نصلي تاني القداس بالذات تلاقوه دايما عبارة عن ديالوج مش مونولوج مونولوج يعني ايه انت بتتكلم one way بس لا لا ده ربنا بيتكلم واحنا بنتكلم مع بعض جوه القداس ونكلم القديسين شويه مفيش مانع نقول بشفاعه العذراء واخدين بالكم ونرجع نكلم ربنا تاني لان ده اللي اتفرجنا عليه ملكوت الله كده عشان كده واحد يقول هو في السماء هنكلم بعض اه طبعا ليه لا نكلم بعض عادي مفيش مشكله هنعرف بعض طبعا هنعرف بعض إذا كان عرف موسى وإيليا اللي فات عليهم ألاف سنين هنعرف بعض نشوف يحصل إيه اللذان ظهر بمجد يبقى الجزء الغير منظور في الكنيسة ممجد إحنا اللي لسه ما خدناش المجد فاهمين المعنى يبقى في مجد في الكنيسة في آية تقول على كل مجد غطاء في مجد متغطي مسيح ممجد بس مش باين شايفينه جسد ودم انما هو في مجده قديسين حاضرين في مجد انما احنا مش شايفين عينينا ضعيف ملائكة حاضرين في مجد عشان كده تلاحظوا ان احنا بنسجد واحد يقول بتسجدوا لايه انتوا شفتوا حاجة طب مش لما يظهر ملاك تسجدوا لا احنا بنسجد بالايمان لاننا نثق ان الكنيسة مليانة ملائكة مرصعة قديسين مسيح بمجده موجود ماشي فيقول ظهر بمجد وتكلم عن خروجه مين اللي تكلم موسى وإيليا خروج مين المسيح له المجد هيخرج من فين من الدنيا من الأرض هيخرج ازاي الصليب والقيامة والصعود اللي هي الفداء الشغل الشاغل في لقائنا في السماء ملكوت الله مفهوش موضوع غير ده اللي سبقوا الأنبياء واللي جم بعد المسيح الرسل لغاية النهاردة ما وراناش غير الموضوع ده الله دخل عالمنا وخرج منه بنا تاني الله دخل عالمنا ربنا يسوع جالنا الأرض ده الموضوع الأساسي بتاع كل قداس ده موضوع الكنيسة الوحيد الله تجسد دخل إلينا وخرج من العالم بنا يعني طالع بس مش لوحده بقى هو دخل لوحده لأنه هو الوحيد الإله الحقيقي إنما طالع بينا على السماء فنتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم هيعملها فين الحكاية دي هيبقى في أورشليم أما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم ده رجع تاني للإيه للنص التعبان اللي في الكنيسة النص الأرضي اللي في الكنيسة يبقى الكنيسة كأنها نصين احنا دايما شايفين النص التعبان شايفين بعض يعني شايفين الكاهن الضعيف وشايفين الشماس اللي بيغلط وشايفين الانسان الخاطي اللي داخل الكنيسة ماشي بس انت مش شايف بقية الملكوت مش شايف العذراء والملائكة والقديسين مش شايف ربنا يسوع الكرمة الحقيقية رأس الجسد هي مفيش كنيسة من غيره فانت باصص بس على الحتة الضعيفة اللي تثقلوا بالنوم ده ضعف بشري محدش لامهم ربنا يسوع ما لامهمش على فكرة هي بس إشارة إلى أنه التثقل بالنوم علامة لسه الجسد ده الجسد ده ضعيف عشان كده موسى وإليه ما ناموش ليه دول طلعوا بره الجسد خلاص دول واخدين حرية مش عندنا لسه فلما استيقظوا خلي بالكم معنى كده ان جوه الكنيسة في حالات حالات من النوم ودي ما اشهرها واكثرها وحالات يقظة ممكن تجيلك حالة يقظة يعني ايه استنارة بقى تصحصح فتكتشف هو صحيح أنا واقف قصاد المسيح ربنا هو صحيح أنا في حضرة أنبياء وقديسين وملائكة طب ما هي إيه المجيء التاني إلا كده مش المجيء التاني يأتي في مجده مع ملائكته طب ما أنا كأني حضرت أهو فاهمين ازاي عشان كده قال من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا الملكوت يبقى احنا مستنيينه انما بنحضره كل قداس فاهمين ازاي لكن واحنا بنحضره بنشتاق له اكتر بنحضره بصورة لسه فيها نوم ولسه فيها عجز ولسه بنصحى بننام ونصحى فبنشتاق كل مدى ان احنا نحضره بجد كما هو بقى في المجيء الأخير وفيما هما يفارقان يفارقان يعني إيه يعني الحالة دي هتروح وتيجي انت مش هتفضل على طول كده في رؤية يعني لا ده هترجع تاني تعيش بس هترجع تعيش وانت عارف ان موسى وإيليا شايفينك واخدين بالكم بعد كده بعد التجلي هم خلاص عينيهم جت في عينين موسى وإيليا فعرفوا انه في عالم آخر متصل بيهم في قديسين وأنبياء مرتبطين بيهم مشغولين عليهم صرنا منظرا للملائكة والناس يقول كده بولس قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون ها هنا لما ربنا يكشف عن عين الواحد أو عن قلبه يعني ويدوقوا طعم الملكوت يدوقوا حلاوة السماء يدوقوا الإحساس بعشرة القديسين بنظافة الحياة الأبدية من الخطايا والضعف واخدين بالكم لما الواحد بيذوق المشاعر اللي فيها حب ورهبة وخوف وفرح هم دقوا الحاجات دي دقوها عينات لسان حالهم ايه خلينا كده على طول لا قالوا جعانين ولا قال عاوز انزل للدنيا اشتغل ولا فكر في الصيد تاني ولا فكروا نسيوا كل حاجة خلي بالكم يبقى كل ما تقرب من ربنا وتدخل في الكنيسة كل ما تعيش في ملك تاني ها؟ ملكوت الله تعيش كأنك غريب عن الدنيا تعيش وقلبك جوه الكنيسة يعني تلف السبع أيام بس مستني الثامن ترجع ايه تدخل السما تدوق وتستطعم وترجع تاني يا عيني مضطر تمشي في الدنيا يومين فيما يفارقان قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون هنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة اللي عايشين لسه في الدنيا بيفكروا بطريقة مادية حسية ضعيفة مظال ايه يا عم انت هو موسى هيحتاج مظلة ده موسى روح وهو ربنا يسوع محتاج مظلة شمس ايه ده في حتة تاني بيقولوا كان البياض بتاعه واللمعان أكتر من لمعان الشمس إنما إحنا تفكيرنا الأرضيين جوه الكنيسة برضه تفكير محدود وقاصر وبنتعامل مع الأمور بمعطيات الحياة الأرضية يعني إيه بنفكر زي ما الناس بتفكر عادي ما تخلي القعدة جميلة كده طب نجيب ضليلة تضلل عليكم عشان ما تتضايقوش هو مش عارف بيقول ايه احنا في الصلاة كده احنا في الصلاة في الكنيسة يقول بولس نحن لا نعلم ما نصلي لأجله صدقني ساعات الواحد يكون بيصلي مش لمصلحته يكون مش عارف بيقول ايه هو اللي بيكشف ربنا كده يقول له ليه بتعمل كده عارف بيقول ايه مش عارف حاجة مش دريان بعيشت خالص بيتخانق مع ربنا وبيعاتب ربنا هو مش عارف بيقول ايه فهنا يقول ايه وهو لا يعلم ما يقول دي عادي واخدين عليها في السماء جماعة اللي في الأرض بيخرفوا شوية فمتعودين في السماء على كده إن في صلوات كده إيه يعني مفوتة كتير معلش إنما ربنا مزعلش من الحاجات كفاية القعدة بس وفيما هو يقول ذلك في بقى إيه تفكير تاني أفكار الله أعلى جدا من أفكار البشر شغل ربنا مش بطريقة حسية بشرية كانت سحابة فظللتهم حصل حاجة غريبة دخلوا في سحاب انتوا عارفين على الجبال العالية كتير ما يجي سحاب فزي ما الطيارة تدخل في سحاب تلاقي نفسك مش شايف حاجة لما دخلوا في السحابة اختفى المنظر بس هم بالرغم ان ما عادوش شايفين يسوع وموسى وإيليا ويمكن بطرس مش شايف يعقوب إنما متأكدين إن هم موجودين خلي بالكم المعنى السحابة خبتهم غطتهم إنما ما لغتش وجودهم فاهمين إزاي فبقى بطرس لسه قلقان حاسس ان المسيح موجود بس انا مش شايفه دلوقتي هي دي الحالة اللي احنا فيها بقى ان ايه الايمان يخليك تتأكد ان المسيح مش لازم تشوفه في رؤية بس المسيح على المذبح والانبياء حواليك والقديسين والرسل حواليك مش لازم تشوفهم انما سحابة البخور لماهم كلهم في بعض السحابة حضور الله الله حاضر في كنيسته السحابة زمان كانت بتسوق شعب اليهود وتعديهم من كل حتة فلما دخلوا السحابة دابوا في بعض ما تطلعش بطرس من موسى يعني كله بقى حاجة واحدة اللي هي ايه كنيسة واحدة كنيسة واحدة كنيسة واحدة ما تقدرش بقى تقسمها قديم وجديد نبي ورسول لا خلاص كل ده اسمه كنيسة واحدة فيما يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا طبعا رهبة حضور ربنا احساس الدخول جوه السحابة ان هو جوه ربنا دلوقتي فانت جوه الكنيسة كأنك دخلت جوه ربنا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة الصوت ده طالع من فين هم جوه السحابة والصوت طالع من السحابة تعرف تحدد اتجاهه جاي من هنا ولا من هنا ولا ما هو فاهمين ازاي انا عاوز اقول هم جوه السحابه والصوت طالع من جوه السحابه السحابه اشاره لروح الله الصوت ده من جواهم ومن حواليهم ومن صوت الانبياء بتوع زمان ومن صوت الرسل بتوع اليومين دول صوت بيحاوطهم من كل حته هو صوت شهاده الروح القدس لاهم عقيده لحجر الزاويه للصخره اللي تتبني عليها الكنيسه هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا يعني ايه يعني الكنيسة تفضل تهتف قدام كل الدنيا صدقوني هو ده الابن الكلمة مخلص العالم اسمعوا له اللي ياخد الآية دي يعيش بيها يدخل السماء هي ملخص كل حاجة أن تؤمن بالمسيح الإله وأن تطيعه تخضع له وتسمع له يبقى كل الكلام بعد كده يوصلك السماء ولما كان الصوت وجد يسوع وحده بعد الصوت ده السحابة عبرت موسى اختفى إيليا اختفى يسوع له المجد رجع شكله الطبيعي لكن التلاميذ فاهمين ان موسى ما اتلغاش ولا السحابة ولا ولا إيليا انما ما فيش غير يسوع بمعنى ايه الكنيسة شطارتها ان كل الناس تختفي ولا يظهر الا يسوع وحده شطارة كل عضو فينا انه يختفي وما يطلعش غير المسيح موسى فرحان قوي انه يختفي وما يبانش غير يسوع وإليا فرحان قوي انه خلاص خلصت مأموريته ويمجد المسيح فلم يروا الا يسوع وحده كأننا يا جماعة لما بننزل من الكنيسة المفروض ما يبانش علينا غير المسيح يعني وانت طالع من باب الكنيسة مسيح مسيح مسيح مسيح مفيش حد غير كده ما بتطلعش بقى فلان وفلان وفلان انت دخلت فلان وفلان وفلان انما طلعت من الكنيسة مفيش غير شخص واحد اللي طالع على رأي بقى واحد من القديسين يقول ايه يقول اصل القربانة بتشيل نفس الفكرة القربانة دي عبارة عن حبات قمح يمكن متنطورة في الحقول ياخدها الفلاح يجمع القمح بذر حبات بعدين يطحنها ويعجنها وفي الاخر كل الحبات اللي كانت مرمية في الدنيا دي تطلع ايه قربانة واحدة الكرمة كده برضه العصير الدم الأبركة كانت عبارة عن حبات عنب برضه كل حباية عايشة لوحدها بعدين ياخدوهم يعصروهم وفي الاخر يطلع ايه كيان واحد اسمه دم المسيح فاهمين المعنى كأننا بيحصل لنا حاجة غريبة جوه القداس او جوه الكنيسة ان بتتلغي فرديتنا وذواتنا واناتنا عشان ما يبانش فينا غير ربنا يسوع هو ده شغل الكنيسة الكنيسة بتحاول ت- تدوبنا في بعض عشان تقدم للعالم في الآخر إيه شخص واحد وجد يسوع واحد فاهمينها ولا صعبة شوية ال- ال- المنظر ده بتاع التجلي هو ده اللي عبر عنه ربنا يسوع وقال إيه ملكوت الله أتى من دلوقتي فالكنيسة هي الملكوت اللي احنا بنقوله ده بندوقه بقى على مستويات كتير قوي يمكن انت بتدوق بس تثقله بالنوم دي اللي انت عندك فيها خبرة يعني انما مفيش مانع انك تسمع صوت ربنا في قراية الانجيل ممكن تحس بحلول الروح القدس وانت ساجد والشماس بيقول اسجدوا لله بخوف ورعدة يمكن في المجمع تكلم العذراء ولا تكلم ابونا ابراهيم ولا تكلم موسى النبي تحس ان بينك وبينهم عشم وعلاقة ود عبر آلاف السنين سنين مش هتعطلك كل ده ممكن اختبارات تدوقها جوه الكنيسة اللي فوق الجبل لازم تطلع لها عشان تنسى الدنيا اللي تحت ويبقى شعارك ايه من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت داخل مش خايف انت داخل عشان مستعد تدوق الموت في اي وقت لانه ليس موت بعد العبيدك بل هو انتقال اما هم فسكتوا طبعا هيقولوا ايه اما هم فسكتوا هو ده اللي يقولوا الاباء ان فعلا اللي يدخل القداس ويصلي ما يبقاش عاوز يتكلم بعد شويه يبقى عاوز يسكت شويه طبعا دي مش موجوده في كنايسنا للاسف لكن هي دي روح التقوى ان بعد القداس بعد ما كنت قاعد تكلم ربنا والقديسين وبتاع مستخسر بقى تتكلم بقى خلاص ملوش لازمه الكلام الارضي تسكت شويه عشان تحافظ على اللي انت كنت فيه الاحساس اللي عدى عليك انك كنت في السماء ونازل من السماء ده احساس جميل ولم يخبروا احدا في تلك الايام بشيء مما ابصروا يعني ايه هو في حته تاني يقول ربنا يسوع وصاهم قال لهم استنوا ما تقولوش غير لما اقوم معناه الكلام ده بصراحه ما يتقالش امال الكلام ده ايه يتضايق اه يتحس تعمل ايه عشان تقوله ما تقولش لحد انا شفت قول له تعالى معايا نطلع الجبل تعالى معايا نروح الكنيسة انما مش هينفع تقول له اصل موسى وايليا يقول لك امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح بتقول لي كلام مش الحاجات دي خبرات مش هينفع تتكلم فيها لكن ينفع تدقها وهيبقى بعد كده لما تدوقها نفسك تجيب كل الناس اكيد التلاميذ كانوا لما نزلوا باصين لاخواتهم التلاميذ وعاوزين يقولوا لهم فاتكو فاتكو حته منظر مش كده يعني هو ده احساس الشخص اللي خارج من الكنيسه انك كل شخص بتقابله في الدنيا بيبقى عاوز تقول له خساره انك انت مش عارف خساره انك انت مش تبع الكنيسه خساره انك انت ما دقتش السما واللي فيها ده بيبقى لسان حال اللي طالع من الكنيسة لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا